اتهامات باطلة وكاذبة وشتائم تدل على قلة الأدب ووضاعة الأخلاق ومن طرق الباب سمع الجواب أحاديث كثيرة تنبه فيها عن منابر وأجهزة التلفاز والإناء بما فيه ينضح ونحن نعلم أن الإناء الذي تكيلون به يكال لكم وسبحان الذي أقام عبده محمد سعيد مقدم هذا البرنامج من الموت إلى الحياة لأنني كنت في في في الخطية وتعرفت إلى الحق الذي حررني منها وإن, ك... وإن كنا على حق فالله هو الذي ينصر الحق وإن كنا على باطل فإننا نسأل وندعو ونصلي إلى الله أن يكشف لنا ولكم الحق نفسه لأنه هو الحق يسعدنا أحبائي أن نرحب بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم آه لدينا ردود كثيرة وأسئلة كثيرة لكن في هذه الحلقة نحن نريد أن آه نسأل عن عن دعاة المسلمين الذين يطعنون في المسيحية وعقائدها على طول التاريخ الإسلامي ومنهم حديثا الشيخ الشعراوي والداعية أحمد ديدات وغيرهما فما هو رأيك من الادعاءات الكثيرة التي يتراودها الناس شكرا أولا بحب أهني الجمهور بعودتك إلى البرنامج شكرا وظروفك اللي كانت منعتك عن البرنامج الماضي زالت ونشكر الله وقيل أنك قتلت ولكن ها الله يحييك لتعود لنا بملء القوة في هذا البرنامج الجديد شكرا وبادئ ذي بدء نحب أن نؤكد لحضرات المشاهدين في كل مكان أننا من منطلق الحب نتكلم ونخاطب العقل بالمنطق السليم فإن كنا سنتناقش في أمور أجبرنا دعاة الإسلام على أن نناقشها بجرأة كما هم ناقشوها بكل جرأة وبوضاحة بوضوح وصراحة ليس معنى هذا أننا نكره أحبائنا المسلمين بل على العكس نحن نحبهم أي نحب خلاصهم وبالنسبة للسؤال اللي طرحته سيادتك بخصوص الدعاة نعم
الذين كثروا في الفترات الحديثة أكثر من كل الماضي نعم الحقيقة التي أراها أن هؤلاء الدعاة ما فعلوا إلا ما أمرهم به دينهم الإسلامي هذا ما تعلموه ما تعلم نعم فهم يعني بينفذوا الدين بتاعهم وتعاليمه آه، حض المؤمنين على القتال وقاتلوا إلى آخره فدي نقطة مهمة لازم نحن نذكرها للدعاة كلهم إنهم بحسب ما تعلموا وواجبهم الديني كما يقول الدين الإسلامي هم بيقوموا بواجبهم بهذا الشكل ونحن ونحن نعلم أيضا أن الحكومات الإسلامية تشجعهم كثيرا جدا بالتأكيد بالتأكيد ولكن هناك تساؤلات كثيرة من هو الذي يعضدكم واتهامات كثيرة أنتم من أتباع السي اي اي وأنتم من أتباع الصهيونية فماذا تقول على هذا الكلام؟
وبالتأكيد آه، الدعاة المسلمين وجدوا في الحكومات الإسلامية والبلاد الإسلامية مساحات واسعة في التلفزيونات في المجلات في الجرائد في كل وسائل الإعلام مش كده بس وبيشجعوهم نعم.
وبيكافئوهم مهم.
على اللي بيعملوه وبيتكلموا بكل صراحة وبيهاجموا المسيحية في صميم عقائدها وفي صميم مسيحها بينما هل المسيحي له أي حق في البلاد الإسلامية؟
هو ده الكلام ممنوع ممنوع المسيحي لا يتكلم ولا يدافع وإن دافع مصيره السجن وأنا مثل على هذا الوضع في سنة 1981 وضعت في المعتقل لماذا؟
آه، اتهامي بالفتنه الطائفيه عشان خاطر بك برد على الشيخ الشعراوي برد على الاتهامات الاسلاميه فأنت كنت ترد منذ 1981 اه طبعا والآن لا زلت ترد اه طبعا لماذا؟
لان هم ما سكتوش فانا بتكلم لكل فعل ما رد هو, فعل ما هو هدفك م.
من هذا
آه، الحقيقه الهدف آه، ليس شيئا شخصيا على الاطلاق زي ما بيقولوا يعني عايزين يعملوا نجوم تلفزيونيين ومش عارف ايه ياخدوا الدين للنجوميه مهم.
لكن آه، ال- الدافع هو حبي لله وحبي للنفوس التي احبها الله
آه، هل تتوقع أنهم كانوا آه، يتوقعون آه، ما تقوم به الآن من خلال القناة الفضائية والإنترنت والتالتوك وغيره والحقيقه لا هم كانوا بيتوقعوا ولا انا كنت بتوقع لان آه، احنا عشنا في مصر الكبت والتعتيم وعدم الحريه حريه التعبير وحريه الكلام يعني فيما تساح تتاح مساحات واسعه لهؤلاء الدعاه يجي للمسيحيين ما فيش طب يا عم ادونا نص ساعه في التلفزيون نتكلم لا واخد بالك في غير نص ساعه يتيمه بتاعه القداس وحته من القداس وخلصنا كل يوم حد فأنت اضطررت أن تغادر الوطن وتأتي إلى المهجر كما توصل رسالتك إلى الع- الوطن العزيز شوف اقول لك اتفضل.
هذه خطه الله نعم.
مش خطه بني ادم ابدا مهم.
هم في سنه 1989 ارادوا ان يتخلصوا مني بان هم يطردوني بره البلاد بعد سجن اربع ايام بدون اكل بدون شرب والسبب
السبب آه، بتكلم برد على ال- ال- الدعاه فأنت يعني بتكلم عن كنت المسيح.
تتكلم في موضوع الدين دين واتهمت بأشياء ليس لها فتنه طائفيه آه نعم هذه الشماعه مهم.
فتنه طائفيه فما كانوش بيتوقعوا ما فكروا ان هم لما يرموني بره البلاد خلاص اتقفل الباب لكن كانت خطه الله هذه زي ما كانت خطه الله مع يوسف اخواته رموه بره مم.
لكن كان عشان يعيشهم ويختزن لهم قمح نعم فيعيشوا مهم.
هذا هو ما حدث ألقيت خارجا مش بتساوي نفسي بيوسف لكن بقول خطة الله مع الأشخاص فألقيت خارجا علشان خاطر أعود إليهم بخبز الحياة مم.
بخبز كلمات الحياة فدي كلمات خطة الله خطة نعم.
الله
كلمات جميلة أشكر آه لكن إلا زلت أريد أن أسألك نفس السؤال تقريبا هو ما هو الدافع وراء هذا الكم الضخم من البرامج على أجهزة التلفاز على قناة الحياة التي قربت أن تصل إلى 100 حلقة الآن أي.
في برنامج أسئلة عن الإيمان غير البرامج الأخرى على نفس القناة وهو برنامج حوار الحق إلى جانب الإنترنت والبالتوك أيضا و- و- ومحطات التلفزيون الأخرى
شو أقول لحضرتك حاجة أنا بتكلم بصراحة وبأمانة لأن ما عندناش في الكتاب المقدس التقية والكذب لا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا فكلمة الحق أقولها وما زاد على ذلك فهو من الشرير وأعلم أنا لا أحب الكذب الأبيض حتى ليه؟
أنت أتك- تكاد تقول أن المسلمون يكذبون يك- شوف انا اكاد اقول او ما اقولش هو محمد قال لهم يكذبوا في ثلاث حالات أها.
الراجل يكذب على مراته يبقى ماشي على مزاجه وبعدين يرجع يقول لها آه العربيه خسرت و... و... ده متاح يكذب على زوجته امراته ويكذب على آه الاعداء في الحرب ويكذب ايضا في مصالحه الاشخاص اما احنا عندنا ما فيش كذب ابيض كل الكذب بدرجاته غامق السواد مم.
ونهايته النار الكذابون لا يرثون ملكوت الارض نصيبهم في البحيره المتقده بالنار والكبريت فهدفك هو ماذا؟
هدفي دافعي الاول هو الحب وهدفي هو خلاص النفوس وما بين الاثنين هو المنطق والعقل والحوار الهادئ وكلمه الله فهم أرادوا بك شرا والله أراد بك خيرا أن توصل رسالة المحبة إلى جميع الناس هذه هي خطه الله مم. نعم لا احد له فضل في ذلك نعمه ربنا وخطته آه، ترى هناك من يسأل آه، هل تقديم هذه الردود على الدعاة الذين قد ماتوا تعطيك أنت منفذا أنه هؤلاء الناس ماتوا فأنت مطمئن أنه لم لن يوجد أحد يحاورك فيما تقول أو يرد عليك فيما تقول شو أنا حضر حاجة تفضل
الشعراوي راح عند حبيبه وديدات ما نعرفش حاجة عنه هل مات هل عايش هل مشلول هل الله يكون في عونه خد بالك لكن الدعاة موجودين في كل مكان ثانيا أحب أقول لك أنا لا أحارب إنسان ولا أجادل شخص في حد ذاته لأمور شخصية أنا معني بالدرجة الأولى بالفكر فأنت ترد على فكر معين هؤلاء الدعاة أطلقوا فكرا وما هو لا هذا زال موجود في الكتب بتاعتهم ما هو هذا الفكر الفكر هو الطعن في المسيحية والطعن في المسيح نعم وأنا من واجبي أن أنا أدافع مش عن نفسي ولا عن المسيحيين أنا بدافع عن عقائد المسيحية وعن شخص المسيح أساسا فإذا يدونا حريتنا الدعاة المسلمين موجودين دول ماتوا في دعاة مسلمين موجودين يردوا على أسئلتنا مش يتهموننا بالفتنة الطائفية نعم يردوا على اسئلتنا مهم.
واخد بال حضرتك ده اللي انا بطلبه من الدعاء وطلبت من الشيخ فضيله الشيخ السيد الطنطاوي ان هو يجي الاستوديو عندنا ونتكلم مع بعض وطلبت من اي دعاء عاقلين منطقيين كبار بيفهموا فأنت تقول أن الباب مفتوح ل... لأي شخص كيما يحاورك مرحبا مرحبا وانا بامارس حريه تعبيري بمنتهى الصراحه انا هنا في بلاد تحترم حريه التعبير فانا بمارس حريه التعبير وبتكلم ولن يستطيع احد ان يسلبني حريه ارادتي فقد مضى زمان السيف البتار الذي قطع السنه اهالينا واجدادنا حتى لا يتكلموا باللغه القبطيه وقد انتهى عهد قطع الرقاب ان لم يصل الانسان مسلما فماذا تريد من المسلمين أن يفعلوا حتى تكف عن هذا الكلام
سؤال جميل أو رائع عموما ليكن معروفا لجميع المشاهدين ولجميع السامعين ولجميع الحكومات العربية أنني لا أطلب شيئا لنفسي شخصيا لا أطلب شيء لكن طلباتي طالما حضرتك سألت هذا السؤال أعلنه على الجميع وللملأ طلباتي في عشر مواضيع هامة نسميها عشر مطالب مهم.
المطلب الاول نعم.
مش ليا لا للحق وللعقيده وللمسيح وحد حذف كل الايات القرانيه التي تجرد السيد الم- السيد المسيح من لاهوته ومن خاصيه تجلي الله فيه اثنين التاكيد على كون المسيح روح الله وكلمته زي ما بيؤمنوا وعدم التعتيم على هذه الحقيقة ثلاثة حذف الآيات القرآنية والأحاديث التي تحض على قتل المسيحيين زي سورة التوبة آية 29 مهم.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يعني الإسلام من مين بقى؟ من أهل الكتاب
الذين هم حتى أه- أهل الكتاب الذين يؤمنون المسيحيين واليهود نعم.
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قتل بثلاثة أربعة حذف الآيات القرآنية والأحاديث التي تحض على الإرهاب والظلم بكل صوره ماذا تقصد بالإرهاب والظلم الارهاب حرض المؤمنين على القتال والاحاديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله دي كلها ارهاب ارهاب قتل خمسه حذف الايات القرانيه التي تطعن في حقيقه صلب المسيح تشكيكا في خطه الله الفائقه للخلاص ست الكف عن مهاجمة السيد المسيح والكتاب المقدس في الجوامع وكل وسائل الإعلام سبعة ترك الحرية للناس وللمسلمين تقول لي ما لكم للمسلمين لا لاعتناق الدين الذي يختاروه وحرية التعبير بالنسبة لهم عن اعتقادهم ثمانية إلغاء حد الردة وعدم تعذيب المتنصرين وسجنهم أو قتلهم تسعة أن تقدم اعتذارات رسمية من المسؤولين على مستوى الوطن العربي كله عن قتل المسيحيين في البلاد الإسلامية التي غزاها الإسلام عشرة تقديم اعتذارات رسمية من المسؤولين في الوطن العربي كله عن الإهانات التي وجهت لعقيدتنا على مدى عصور الإسلام
مطالبك يا سيد الفاضل كثيرة وصعبة المنال ونحن نعلم أن الكثيرين الكثيرين حاولوا من قبلكم
ده كلام سليم ونحن لكننا نحن في عهد وزمن الاتصالات الواسعة وأنت لديك هذه الفرصة كما توصل هذا الكلام صح.
إلى الملايين الكثيرة تمام التي تستمع وتشاهد هذا البرنامج تمام لكن دعنا نترك هذا الموضوع ونترك الفرصة إلى الرأي العام كما يقرر مصير هذه المطالب أمين في حاجة مهمة أنا عايز أقولها تفضل
ممكن المشاهدين الافاضل اللي حاضرين "أوه، قسيس مجنون ده ولا ايه؟ دي طلبات انسان غير عاقل هنلغي الايات القرانيه ده كلام بيتكلم ايه ده على مزاجه ده طب حلو يعني مش ممكن تغيره آه، طب بتطلبوا مننا ليه نغير ايماننا؟ بتطلبوا مننا ليه نقول اللي انتوا بتقولوه والا السيف ما تسيبونا احنا راخرين نقرر اللي احنا عايزين نقرره ده فتنه طائفيه بيقسم البلد اعملوه هاتوه حط خمسة مليون على راسه ما تحط مليون مليون انا مالي زي انت ما بتحبش تغير اديني قلت لك على مطالبنا ما تش عايز تغيرها سيبني انا كمان اتكلم بحريه ولا تدي لنفسك الحريه وانا لا
لا يسعني إلا أن أذكر آية طيبة تطيب الخاطر تقول الذين يضايقونكم يجازوه يجازيهم الله ضيقا آه، شكرا جزيلا دعنا نبدأ الآن بالرد على آه، تعليقات وتحديات الشيخ الشعراوي مه.
الذي صال وجال في الحديث عن العذارة حكيمات وما شابه ذلك
الشيخ الشعراوي كان آه، راجل آه، يعني بيفتي وهو قاعد على كنبة الإفتاء متربعا أنا في مرة من المرات دعاني عضو من أعضاء الكنيسة عندنا قال لي تعالى شوف التهجم على المسيحية كلام الشعراوي ففي إعادة لحلقة من حلقاته دعاني فرحت قعدت لقيته بيتهجم على المسيح شخصيا نعم.
في مثل العذارة مه.
يقول لك خمس عذارى جم وفتح الباب ودخل العريس ودخل وياه واغلق الباب ايه رايك بايه العري اغلق الباب يبقى بيعمل معاهم ايه سؤال رخيص الهدف
ده عارف الكلام ده لان هو عاش في ثقافه جنسيه واطيه مه.
فعلشان كده بيتكلم من واقع هذه الثقافه اللي هو عايزها عايشها لكن مثل العذارى بيرمز الى السهر الروحي بيرمز الى حبهم للمسيح وما قالش ان العذارى دولت عرايس أها.
لا وبعدين على فكره قال لك ان العذارى دول آه، خمسه فانتوا بتعيبوا علينا ان احنا بنقول مثنى وثلاث ورباع طب ما المسيح اتجوز خمسه
هم يقولون هذا هو هو اللي بيقول آه هو اه لكن احنا بنرد على كده طب ليه ما قارنش ليه بيقارن المسيح بالناس مش هو بيعتبر المسيح نبي مه.
طب ليه ما قارنوش بالنبي محمد نعم.
طب محمد اتجوز مثنى وثلاث وارباع إذا فسر لنا هذا المثل بوضوح
المثل زي ما قلت لحضرتك عشان خاطر الوقت بتاع البرنامج نعم.
فانا قلت ان هو آه، يعني عن السهر الروحي يعني لكن اللي انا عايز آه، اركز عليه دلوقتي وهو النبي محمد مش تزوج مثنى وثلاث ورباع ده تزوج تساع طيب يعني يبقى المسيح مش نبي رخر كان يتحقق له تسعه لكن انا عايب عليكم رباع وهو واخد خمسه يبقى هو اكتر لكن المسيح لم يتزوج ما هي دي المشكله آه.
المشكله ان القران نفسه شهد للمسيح انه طاهر ممسوح من الاوزار والنبي محمد بتاعهم قال في حديث الشفاعه يوم القيامه الناس راحت الى كل الانبياء يتشفعوا بهم كل واحد يذكر خطيته جه وذكر ان المسيح رحوله ولم يذكر له خطيه يبقى النهارده الشيخ شعراوي عايز ينسب للمسيح خطيه
هل هل هناك علاقه بين آه، ملكوت السماوات والعذاره؟
بالتاكيد بالتاكيد ملكوت السماوات ناس العذاره دي عذراويه النفس والروح نعم.
الناس المحتفظين بعذراويه الروح لم تتدنس في وحل الخطيه فمنتظرين مجيء المسيح فهم بالذات آه، يعني ده المثل اللي ضربه المسيح علشان كده انا شايف ان الوقت بيجري بتاعنا نعم.
فانا يعني آه، نقدر ان احنا ننقل
و- نعم وهناك سؤال آخر آه، لأن- عن الشعراوي آه، أن الشعراوي لم يخطئ فالزواج ليس خطية فما هو ردك؟
آه، بقول ان الزواج مش خطيه لو قدسه ربنا الزواج المقدس من الله مش اي ارتباط مهم.
لكن عايز اقول لحضرتك حاجه المسيح الذي شهد له انه طاهر لما نقول إن ننسب ليه ان هو بيتجوز يبقى دي خطيه خصوصا ان م- محمد نفسه لم يقل في القران ان المسيح اتجوز يبقى هو بيناقض بيناقض قرانه واخد بال حضرتك؟
نعم.
اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه قوي دلوقتي احنا بنتكلم على الرد على الفكر الفكر لان انا سمعت ان في ناس كتير قالوا ان الشعراوي ممسوك في قضايا تبع البنوك الاسلاميه هو وصلت بعض الرسائل بتقول أنه الشيخ الشعراوي كان متور- متورط في قضية البنوك الإسلامية وقضايا أخلاقية أيضا انا سمعت هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله لكن انا شخصيا ملياش دخل بسلوكيات الناس الشخصيه دي كل واحد بضميره مع ربنا فانا مش هنا علشان خاطر احاكم مهم.
الناس على تصرفاتهم انا هنا بحاكم الناس على افكارهم اللي عملوها ضد المسيحيه وضد المسيح واخد بال حضرتك ماذا وت- تقصد؟
وتفتكر ان الشعراوي ده كان عايز يغطي على قصص اعراس محمد وزواجه صح لا حد- لست أدري انا ادري اتفضل.
ليه بقى لان لو لو بصيت الى سيره النبي محمد في كتاب آه، السيره النبويه بتاع ابن هشام الجزء الثالث
السيرة الحلبيه الحلبية لابن هشام لابن هشام آه، لا سوري نعم.
سيره حلبيه بتاع الحلبي
هو مكتوب السيرة الحلبيه نعم.
لا الحلبي نعم.
اه لو لو فتحنا صفحه 419 لو فتحنا صفحه 419 هنلاقي كلام غريب قوي اعتقد ان هو ده اللي عايز آه، الشعراوي يغطيه بانه يقول المسيح رخر الجوز تعال بص بيقول ايه في ال- في صفحه 419 من الجزء الثالث في هذا الكتاب نعم.
بيقول انه صلى الله عليه وسلم اذا رغب في امراه خليه يعني مش متجوزه او جوزها مات او ارمله او آه، عزبه كان له ان يدخل بها من غير لفظ نون كاف الف ح اللي انا ما بحبش اقوله او هبه ومن غير ولي ولا شهود ولا شهود ومن غير رضاها ومن غير رضاها ولكن وانه اذا وانه اذا رغب في امراه متزوجه يجب على زوجها ان يطلقها له واذا كان اذا رغب في امه وجب على سيدها ان يهبها له وله ان يتزوج المرء يزوج المراه لمن يشاء بدون رضاها
نحن نعلم أنه يحق للنبي ما لا يحق لغيره ليه؟ من عجينة والناس من طينة ما هو لازم الإنسان يعمل ك... ك... كقدوة ومثل مش نعم.
أسوة حسنة نعم بيقول مبادئ عام سامية طب يروح ياخد الست من غير رضاها باسمه ايه لما ياخد واحده من غير رضاها وبعدين يقول لك ايه واذا رغب في امه وجب على سيدها ان يهبها له وله ان يتزوج المراه يزوج المراه لمن يشاء بدون رضاها وله ان يتزوج في الحال احرامه وان يصطفي من الغنيمه ما شاء قبل القسمه من جاريه او غيرها نكتفي بهذا القدر لأنه لا، فعلا حاجات كتير.
أشياء قبيحة وغير مقبولة حاجات صعبه آه، لكن لا يسعني إلا أن أسألك في هذه اللحظة ما هو الحل ما هو الحل للخطية
اديني الكتاب القدس لو سمحت ما هو الحل نعم.
انا بتمنى ان انا اخد آه، سلسله ما هو الحل او المسيح هو الحل في جلساتنا ديت ان شاء الله فعن الخطيه الكتاب المقدس يقول في روميا اصحاح 6 عدد 23 اجره الخطيه هي موت عقوبة الخطية موت والإنسان ورث الخطية من أبويه من خلال آدم وراثة زي ما قال اهبطوا منها جم... اهبطوا منها جميعا هو ونسله لأنه جحد آدم فجحدت آه، ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته ده حديث فالإنسان ورث الخطية وعقوبة الخطية هي الموت الانفصال عن الله طب العلاج ايه زي الانسان يعالج الخطيه ان هو ينفصل عن ربنا ما هو الحل المسيح هو الحل مفيش حل تاني لما تصلي من هنا للسنه الجايه لما تصوم للابد كل الحاجات دي مطلوبه اه بس مش هي ثمن خلاصك من الخطيه ثمن الخلاص من الخطيه هو دم المسيح الكفاره من كل خطيه دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه يقول الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر ولا يسعني في ختام هذا البرنامج الا ان اذكر ما قاله تعالى تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم امين شكرا اعزائي المشاهدين ولنا لقاء في الحلقه الاخرى نرحب بجميع اسئلتكم ونكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم مره اخرى ان شاء الله
امين شكرا امين